بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين الشيخ محمد يعقوب
العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور صلاحية المحل في ثلاثة أشياء أولها قبول النعمة اثنين طهارة القلب ثلاثة قبول الحق
جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله الأشواق تدفع بالمدارج فمن مدارج السالكين الشوق الشوق إلى الله أشواق راقية والشوق إلى الجنة والشوق إلى الأعمال الصالحة تذكرت مرة أني قلت أن العبد في الصلاة يصل حين يصليها بالشوق فإنه يقوم يتلو القرآن حتى يشتاق إلى الركوع فيركع ويظل راكعا يسبح حتى يشتاق إلى حمد ربه فيرفع ثم يقف يحمد ربه حتى يشتاق للسجود فيهوي فيهوي ساجدا ويظل ساجدا لعل الله يقبض روحه وهو ساجد فيشتاق لجلسة لكي يعاود فيجلس وقد جئتكم بالأشواق لمدارج السالكين لعلنا ندرج درجة وما زلنا نتدرج في المدارج وأقول أن هذه المدارج ليست دروسا كلامية كثيرا ما نبهت على هذا أنها ليست دروسا كلامية نتكلم في درس من الدروس وإنما هي منازل ترق وتدرج وعلو وارتفاع فينبغي أن نعيشها بالمعاني أن نعيشها حقيقة بمعانيها وما زلنا في منزلة اليقظة إخوتي أنا أحبكم في الله في منزلة اليقظة وصلنا إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام وأن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام تستقيم بثلاثة أشياء بسماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين هذه النقطة الأخيرة في هذه المنزلة في منزلة اليقظة صحبة الصالحين وقفنا مع الصالحين وسؤال هل أنت منهم؟ والبحث عن كيف تكون منهم وذكرنا أن الوصول إلى هذه الدرجة يحتاج إلى ثلاثة أشياء أولا الاستشراف لها وتمنيها وأن يهفو القلب أن يكون من عباد الله الصالحين ثانيا طلبها والدعاء بها والعمل لها ثالثا معرفة النعمة وقبول القلب للنعمة أن يقبل القلب نعمة الله جل جلاله حينها يختار ويجتبى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين والرابع صلاحية المحل وذكرنا أن من صلاحية المحل قبول النعمة اثنين طهارة القلب وطولنا في قضية طهارة القلب بحثا عن الطهارة والثالثة التي هي معنا الليلة من صلاحية المحل صلاحية المحل في ثلاثة أشياء أولها قبول النعمة اثنين طهارة القلب ثلاثة قبول الحق وقضية قبول الحق هي القضية التي يعاني أو عانى منها الأنبياء ويعاني منها الدعاه وتعاني منها الدعوه قبول الحق وشرط الدخول في عباد الله الصالحين ان يقبل العبد الحق ممن جاء به كائنا من كان قال سبحانه وتعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات الشاهد ان الانسان لا يستطيع ان يطمع فيما عند الله الا اذا كان اهلا وكان محله قابلا للنعمه التي عند الله من هذا القبول شرط قبول القلب للنعمه ان يكون قابلا اصلا للحق فهما مترابطان قبول القلب للحق وقبول القلب للنعمه فاذا كان القلب متكبرا وهذا هو اكبر اشكال في قضيه قبول الحق ان من رد الحق فهو متكبر كبر والكبر عمل قلبي مش قضية تصرفات يعني لما إنسان يبقى متكبر الكبر في قلبه قد يمثل التواضع وقد يتصنع التواضع وقد آه، يزعم التواضع لكن القضية في قلبه ولذلك إذا تكلمنا عن قبول الحق فلا بد أن نتكلم عن الكبر والكبر أخطر ما فيه أنه عمل قلبي وأنه يمنع من دخول الجنة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وكم توقفت مع هذا الحديث خائفا مرعوبا وأنا أتساءل وأقول من يضمن ألا يكون في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر مين يضمنها دي تقدر انت تضمن لي ان مفيش في قلبك ذرة كبر تقدر انت تضمني لي بلاش انا تضمني لربنا لأنه العليم بذات الصدور إن مفيش في قلبك ذرة كبر وبناء عليه مين بقى يضمن الجنة مين بقى يضمن النجاة من النار بكده نقول أننا أحق ودوما بقولة النبي صلى الله عليه وسلم إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم من يدري وهذه القلوب متقلبة متقلبة بدرجة مخيفة يعني ممكن تلاقي إنسان متكبر في يوم ومتواضع تاني يوم قلبه طاهر في يوم ومتنجس بعد ساعة قلبه رطب بذكر الله في يوم وقاسي غليظ بعد شوية ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الحق يا رب فالشاهد أيها الإخوة أن الطمع فيما عند الله مترتب ابتداء على أن يكون القلب قابلا للحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين خدت بالك إن دايما مع القوم الصالحين أصل القوم الصالحين دول اصطفاء واجتباء وانتقاء واختيار زي ما قلنا كده في قول الله جل جلاله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين عشان كده القضية محتاجة أن- أن تجتبى أن يختارك الله ويصلحك اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم إخوتي القلب الصحيح والسليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه اللهم ارزقنا قلوبا سليمة اللهم ارزقنا قلوبا صحيحة سليمة كنت لسه بقول دي برضو من من لمحات هذه السفرة أن علامة سلامة القلب ألا يشتهي سوى مراد الله منه القلب السليم لا يتشهى إلا ما يريده الله تبقى مراد الله منه هي شهوته دي علامة القلب السليم فلذلك إذا قلنا هل القلب السليم يقبل الحق نقول إن القلب السليم إذا عرف الحق قبله ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه يدرك هو ده الحق تلاقيه بيحبه يقول اه انا مش كنت ع... ما كنتش اعرف انا بحب ده ليه اه عشان حق يطلع بيحبه بيحب الحق ويؤثر الحق ويقبل الحق فقط بس بين القلب وبين هذا ان يدرك ان هذا هو الحق لذلك تجد ان القلب السليم صحيح الادراك للحق تام الانقياد للحق خالص القبول للحق عشان كده سبحان الله العظيم قال رسول الله صل عليه انا عايزك تزيد الصلاه على النبي شويه شويتين يا كسلان صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشغول من الناس اللي معانا دول صلي يصلي على النبي واللي مركز معانا يصلي على النبي برضه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الاسم ما حاك في صدرك استفتي قلبك بس قلنا هي مش لعبه سبحان الله العظيم وانا مسافر شفت حلقه على قناه من القنوات حلقه مستضيفين واحد وبيقولوا له بيسالوه فقال انا مش مفتي بس انا لما بسال بجاوب فطب انت بتجاوب ازاي قال لي اصل انا مش مش على علم لكن انا بسمع من ده ومن ده ومن ده وبجاوب طيب بت... اذا كان ده وده وده وده مختلفين انت هتختار ايه قال استفتي قلبك هو ده الضلال الواقع في الامه في هذه الايام استفتي قلبك هو اي حد كده يستفتي قلبه ده القلب السليم هو اللي يستفتى اما القلب المريض لو انا استفتيته يوديني فين جهنم القلب الضال هيضلك ولذلك انا الكلام ده قلت قبل كده في تفصيل طويل مش عايز اعود اليه الليله خلينا نتكلم عن سلامه القلب لكن مضطر له ان قضيه استفتي قلبك الاثم ما حاك في صدرك ان الصدر غير السليم قد يحيك فيه الحق بلاش دي أن الحق قد يص قد يحيك في صدر الجاهل والدليل معايا معايا دليل حديث زر ابن حبيش في صحيح مسلم قال حاك في صدري أمر المسح على الخفين فأتيت صفوان بن عسال فقلت أنت رجل كنت كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء في المسح على الخفين قال نعم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا ويوم وليلة للمقيم إلا من غسل أو جنابة يبقى زر بن حبيش حاك في صدره أمر المسح على الخفين وهو سنة يبقى اذا حاج في صدره امر المسح على الخفين يبقى غلط لا الغلط فيه الغلط عنده العيب في جهله لانه طلع سنه فقد يحيك الحق في صدر الجاهل فهمت يبقى مين اللي يستفتي قلبه العالم صاحب القلب السليم المخلص لله يدله الله واذا زعمت انك مخلص فهيهات من راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص الشاهد كل ابن ادم خطاء عمم كلمه خطاء دي ان الشيخ فلان والامام فلان و... و... والعالم الفلاني وال... والعلامه الفلاني بشر بني ادم خطاؤون الكل لكن اميز ما في هؤلاء الاكابر انهم رجعون للحق يقبلون الحق في اي لحظه يقال له انت غلطان يقول تبت الى الله رجعت عن قولي كله يعلن الامام الشافعي عن الائمه الاربعه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد ثبت عن الاربعه اذا جاءكم من قولي ما يخالف كتابا او سنه فاضربوا به عرض الحائط ده سفيان الثوري قال كلمة عجيبة جدا قال إذا جاءك من قولي ما يخالف كتابا أو سنة فبل عليه على قولي يعني ما يهمكش إيه كلامي وكلام غيري وكلام الدنيا كلها قبول الحق لماذا لا يقبل بعض الناس الحق كبر لماذا يقبل بعض الناس الحق سلامة صدر ليس بين القلب السليم وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره إلا إدراكه لذلك القلب السليم صحيح الإدراك للحق تام الانقياد للحق خالص القبول للحق القلب الميت او المريض صاحب الهوى او القاسي الذي لا يرى لا يقبل الحق ولا ينقاد له القلب المريض ان غلب عليه المرض التحق بالقاسي وان غلبت عليه الصحه التحق بالسليم اذا قبول الحق والإذعان له وحب الحق هي دي هي دي اللي أنا بدور عليها جميلة مهمة خطيرة حب الحق إن إنسان يبقى بيحب الحق أنا قلت يا جماعة زمان إن لو أن إنسانا يتحرق يتحرق بالقاف يتحرق قلبه شوقا لمعرفة الحق لابد أن يهديه الله للحق لا الله أكرم من أن يقبل عبد يريد الحق والله يضله أو يرده استغفر الله حاشا لله كلا والله لا يمكن وذكرنا في شاهد ذلك في قصة أصحاب الأخدود أن الغلام لما كان قلبه يت... بيبان عليه بقى لما كان قلبه يتحرك لمعرفة الحق بيروح عند الساحر يعلمه الكفر ويروح عند الراهب يعلمه الإيمان بالله في... وغلام 8 9 10 سنين بقى متقطع بين الاثنين يا ترى دل على الحق ولا دل على الحق مين الصح مين الصح لما صدق تحرك قلبه للحق دبر الله له الأمر أمر الدبة وقف وتلاقيها باينت عليه لما راى الدابه قال اليوم اعلم بس هعرف بقى النهارده الحق فين راى الدابه قال اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله شال حصاه اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون ورمى الدابة فقتلها ربنا دبر له أمر دابة و- وألهمه أنه يقول وقتل له الدابة علامة ليدله على الحق حب الحق التطلع إلى الحق وهو ده النهارده آفة كثير من طلبة العلم حصلت هذه الآفة في قلوب بعض طلبة العلم نتيجة أن تحول العلم إلى غاية بعد أن كان وسيلة العلم وسيلة للوصول إلى الجنة وسيلة للعبادة وسيلة لإصلاح النفس والتقرب إلى الله وسيلة لمعرفة الحق لما صار طالب العلم غاية عايز يوصل لشيخ فلان عايز يألف كتب عايز ي- يظهر في تلفزيون عايز يخطب ويدي درس يبقى إمام عايز يتحكم في رقاب الناس ويبقى حواليه أتباع وح... حين فسدت هذه النية دعك من كل هذه النوايا حين طلب العلم للعلم لا لله حين عاش يطلب العلم للعلم ودي اللي قلتها خطيرة جدا حظ النفس شهوة العلم هذه الشهوة حين تستولي على النفس ساعتها يبقى العلم وبس عشان كده الشباب النهارده فوجئت واحد آه، بيديني بحث خد يا شيخ اقرا ده وكاتب فوق للعلماء فقط قلت والله يا اخي انا اسف ده للعلماء ولست منهم انا مش عالم ده للعلماء فقط قال لي لا لا لا انا قصدي يعني مش مش عوام الناس قلت له وانت منين انت يا ابني من عوام الناس وانا من عوام الناس احنا ناس غلابه وقاعد بقى خدت الكلام المهم واقرا قاعد يرد على الامام احمد والامام مالك في مساله من المسائل ويرد ويلت ويعجن ويجيب مسكين مسكين مسكين مش فاهم الشاهد ايه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال لا يكفي صدقك بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من تصديق الصادقين كبر أو حسد أو غير ذلك فمن موانع الصدق ألا تقبل الصدق مش الصدق إنك تقول الصدق وبس الصدق إنك أنت تقبل الصدق مع قولك الصدق الصدق أن تؤثر الصدق الصدق أن تحب الصدق يا جماعة مشكلة كبيرة قوي زمان قريت كلمة لعلي بن الفضيل بن عياض وساعتها صراحة قلت هم الناس دول مودينا على فين والله ما انا فاهم اليومين دول برضو بتحاصرني هذه الكلمة أن بعض الناس قد يخلص رياء تصور انت ان بعض الناس هيخلص يرائي بالاخلاص عشان الناس يقولوا مخلص تصور انت بقى انه يصدق ودي دي سهله دي بقى يقول لك خلي المعامله بينا انجليزي الناس في الغرب ما بيكذبوش فبيصدق مش لله مش حبا للصدق وإنما يصدق طلبا لمحمدة الناس عشان يجيب زباين عشان ما يسقطش من عينين الناس هو قال لك كده اتعلمنا في مدرسة الحياة ان مهما كدبت في الاخر هتتكشف ما تحاولش تكذب مرة وتعدي وألف مرة ويعدوا وفي الآخر في كشفة واحدة هتكشف الألف فعشان كده من الأول السلامة في الصدق فبيصدق مش لله مش لحب الصدق بالعكس ده قد يصدق وهو يتأذى يقول لك بس أنا مجرب مهما تأذينا دلوقتي أحسن من الكذب هي دي اللي احنا بنتكلم عليه بقى محبة الصدق وإيثار الصدق وقبول الصدق والرغبة في الصدق والصدق لله هي دي اللهم إنا نعوذ بك من نفخة الكبش من موانع قبول الحق الكبش ما الكبش دلوقتي لو انا قلت للواد احمد ده هوك ولا الواد سامح الله يسامحه ولا الواد مصطفى ربنا يهديه دول الرجاله بتوعنا هنا الله يكرمهم مع طارق وعم فؤاد والحاج هاني والشله التعبانه دي كلها ربنا يهديهم ويتوب عليهم يا ابني توب من الكبر قال انا يا شيخ متكبر لا والله انا مش متكبر مفيش واحد متكبر هيقول لك اه انا متكبر ما مش مش هتلاقي تعالوا عايزين نعرف يعني ايه الكبر حديث آه، سواد بن عمرو بن ذكوان أن رجلا جميلا قال يا رسول الله إني أعطيت من الحسن والجمال وحبب إلي فلا أحب أن يفضلني أحد بشراك نعلي أفامين الكبر هو قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس واحيانا معلش يا اخوه ما تزعلوش مني هنقف وقفه كده لطيفه في فهم الاحاديث عايزين نفهم الاحاديث نفهمها ازاي واحد يجي يقول في الثوب تطويل الثوب القميص بتاعي الجلابيه دي اسمها قميص إيه، القميص بتاعي ده جلابيتي او البنطلون اللي انت لابسه بتاع البدله بنطلون اللي انت لابسه المفروض السنه الشرع الدين الا قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه يبقى المفروض ما توصلش إلى العظم الناتئ على جانبي القدم اللي هو اسمهم الكعبين مفروض آخر حتة يوصل لها جلابيتك أو بنطلونك فوق كعب رجلك م- إيه مش الكعب اللي هو بندوس عليه المشهور عند الناس لا إيه، انما فوق ال- العظم الناتئ على جنب رجلك ده فوق منه ماشي يا حاج انس الله يرحمك ويرحم ابوك قصر بنطلونك البنطلون اللي بيجر ده حرام ده اسمه اسبال الاسبال حرام قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الازار ففي النار يعني صاحبه في النار قول لي ده هيبقى منظرنا وحش قوي منظرنا وحش هم كانوا عاملين البنطلون البرامو ده قصير كده وكل الناس جريت وسرقت فيه يعني لما يبقى موضة يبقى شكله حلو ولما يبقى سنة يبقى شكله وحش الشاهد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث ده قال ان الله عز وجل لا ينظر الى من يجر ازاره كبرا او قال خيلاء فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك قال يا أبا بكر لست ممن يفعله كبرا فيجي واحد يقول لك أنا ما بعملهاش كبر هي تفصيلة البدلة كده تفصيلة البنطلون كده تفصيلة الجلابية كده تفصيلة العباية كده وهنا نقول له ما تقدرش تقول ما بيفعلوش كبر قلنا سيدنا أبو بكر أهو ما حصلش ده سيدنا أبو بكر هو أصلا قصير لكن هو سيدنا أبو بكر لأنه كان ضعيف والمفروض محل ربط الإزار فوق الحقوين اللي هم العظمتين اللي في الجنب دول اللي هم بي- بيمسكوا البنطلون الكمر بتاع البنطلون فلما الكمر الصائد ده هو كان كده بيسقط منه لأن ملوش جنبين فبيقع فبيطول قال له إلا أن أتعاهد منه ذلك كل شوية أرفعه كده ارفع بنطلون قال له لا انت مش عامله كبر لانه قصير اصلا عشان كده عايزين نفهم الحديث ده بقول هي دي قضيه فهم الحديث مش الاستدلال بالحديث الحديث ده الراجل بيقول للرسول اني اعطيت من الحسن والجمال كبر ده واحد شايف نفسه حليوه وحبب الي الحسن والجمال بحب كل حاجة حلوة بحب الحلاوة بحب ان انا اكون حلو جميل شكلي حلو فلا احب ان يفضلني احد ما بحبش حد يبقى احلى مني ولو بشراك نعلي ولو حتى ان يبقى عنده جزمة احلى من جزمتي افمن الكبر هو لو سمعنا كلامه الاولاني ده نلاقيه كأنه الكبر لكن لو أول ما نسمع أفهمنا الكبر هو يبقى مش كبر لأنه خايف من الكبر لو أراد الكبر لما سأل صح كان تكبر على أن يسأل كان حب اللي هو فيه عشان كده كتير من الناس قلت لكم القصه دي قبل كده لما واحد بيسال سؤال نقول له انت حابب اللي انت فيه ده مش هتتعالج منه ولا تشفى منه ابدا لانك حابب اللي انت فيه ده اللي حابب الكسل والنوم والخمول مهما قلنا له لازم تقوم لازم تتحرك لازم تشتغل ما فيش مش هيشتغل هو حاببها فمش هينفع ي- يغير لذلك بنقول احيانا اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم ممن بهم مس من الجن هو بي احيانا يحب اللي هو فيه المدمن اللي حابب اللي هو فيه إ- الى اخره اي مريض اي مبتلى باي بلاء حابب اللي هو فيه وراضي بيه ومبسوط منه ما يقدر لا يعالج ما يقدر ما نقدرش نعالجه منه لا يشفى لازم شرط الصحة والعلاج أن يكره ما هو فيه وأن يحب وأن يحرص على الانتقال منه إلى غيره لذلك اللي عايز يتخلص من الكبر يبقى مش هو ده الكبر لكن اللي راضي باللي هو فيه ومعجب باللي هو فيه عشان كده الرسول قال له لا الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر من بطر الحق وغمط الناس سبحان الله العظيم ما الذي يفعله الكبر في القلوب حتى تبطر الحق أي ترفضه ولا تقبله ولا تذعن له وتغمط الناس أي يحتقرهم ويستصغرهم ويعتقد أنه أفضل منه يقول ابن القيم عليه رحمة الله فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال كل ذلك كلها ناشئة من الكبر سلم يا رب سلم والله تعديد الامراض دي نفسها يفتت القلب فما بالك بالمبتلى بها الفخر والبطر والاشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوه والتجبر والاعراض واباء قبول النصيحه والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه وان يحمد بما يفعل والتشوف الى الرئاسه كل ذلك ادي 17 مرض ناشئه من الكبر كل دي بسبب الكبر الكبر اللي هو بطر الحق بطر الحق بطر الحق يعني رده وعدم قبوله اخواتي قبل ما اخلص الليله دي عايز اقول ان اخطر حاجه في المساله دي ان تغلف كبرك بدين ما هو بعض الناس زي ما قلنا كده اللي معجب بالكبر وراضي بالكبر وبيحب الكبر وعارف ان ده كبر و مستمر فيه لازم يسمي الكبر بحاجة تانية عندنا في الفلاحين يقولوا ايه الكبر على اهل الكبر صدقة الكبر مذموم على اهل الكبر وعلى اهل ال- التواضع مذموم طالما انه كبر فكذلك تجد بعض الناس يغلف كبره بغلاف دين يسوغ بالدين ان يتكبر ومنها ان يظن انه وحده على الحق كبر من الكبر ان هو يظن ان الناس اصل انتوا مش فاهميني افهمني بس افهمني وانت تعرف ان انا على الحق يعني انت بتظن ان انت الوحيد اللي فاهم وكل الناس دي مش فاهمه علاج هذا الامر ذم النفس سوء الظن بالنفس كنت بقول له ان اول حاجه عشان يتفهم ان تعتقد ان قولك هذا قد يكون خطأ لكن اصرارك على انه حق ودفاعك على انه حق و ال ال كل سياقات المسو المسوغات لان تفعل ما تريد وسياقك كل المبررات ده دليل على ان في كبر جواك زي ما قلت الخطر الكبير ان الانسان قد يظن ان هو الوحيد اللي فاهم وان هو الوحيد اللي يعرف الحق او ان هو شايف احسن من الناس ودي قلنا دي اللي ودت السامري في داهيه قال بصرت بما لم يبصروا به انا شفت اللي هم مش- ما شافوهوش عرفت اللي هم ما يعرفوهوش فهمت اللي ما حدش فهمه وصلت للي ما حدش وصل له قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني انت بفكر انك فاهم احسن من الناس دي كلها يعاقب المتكبر دوما بنقيض قصده يقولوا كده الغرور طائر كلما ارتفع في الجو صغر في اعين الناس تلاقي دايما اللي شايف نفسه صغير في عينين الناس بيعامل بنقيض قصده فلذلك تلاقي المتكبر كل الناس شايفه ان هو متكبر فعشان كده الناس بتحتكره مهما كان مهما كان والقضيه في قلوب تجد المرائي عشان كده العلماء قالوا في علاج المرائي قلب من ترائيه بيد من تعصيه يعني انت بتراعي عشان الناس تحبك طب ما هي قلوب الناس في ايد ربنا اللي انت بتعصيه اللي امرك بالاخلاص فيحول قلوبهم الى عكس مرادك فالسامري كان بيستعلي على الناس عشان الناس كلها تمشي وراه والناس كلها تسمع كلامه والناس كلها تطيعه هي القضية في ايه ان سيدنا موسى كان في وسطهم كان منهم فلما بقى نبي الكل بيتشوف قال اشمعنى موسى كله عايز يبقى زي سيدنا موسى يبقى زعيم ويبقى رئيس ويبقى مسموع الكلمة ويبقى مطاع ويبقى مهيب هي دي هي دي المصيبة التشوف لمثل هذا فلذلك قلت ان من اخطر امراض عصرنا المنطق التبريري ان كل واحد بيغلط لا يعدم تبرير كله عنده مبررات لاخطائه حتى انت وحتى انا كل اللي بيغلط عنده مبررات مبررات المنطق التبريري لا انت عملت كذا غلط لا ده عشان كذا وكذا ولو ما عملتش كذا كان كذا وكذا ونفضل نلت ونعجب في الموضوع ساعات طوال في تبرير الخطأ وافضل منه الاعتراف بالخطأ قول انا غلطان وخلصت غلطان مش هعمل كده تاني وانتهت لا انا مش غلطان انا غلطت لان كان قصدي كذا ما هو قلت انا غلطان اهو قول انا غلطان هي دي الكبر على ان يعترف انه مخطئ واحيانا الاعتراف بالخطأ يجلك يكبرك مش يصغرك الشاهد ايه قال الغزالي رحمه الله مفتاح السعادة التيقظ والفطنة ومفتاح الشقاوة ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة والكبر قرين الجهل ازاي ده الناس اللي بيتكبروا هم اللي بيزعموا العلم قال لك لا اصل مش العلم النظري العلم اللي هو البشري وانما العلم بالله لو انسان عرف ربنا يتكبر ازاي ولو انسان عرف نفسه يتكبر ازاي اللي يعرف ربنا وأن الله جل جلاله مطلع يا جماعة هي دي أخطر ما نريد أن نعيشه في هذا الدين الشعور استشعار اللي احنا قلنا حس انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك شايفك لما بتتكلم حاسس ان ربنا سامعك حاسس بدي حاسسها ما بتكلمش على عارفها حاسسها لما بتفكر في حاجه حاسس ان ربنا يرى تفاصيل خواطرك شايف اللي جوه في دماغك بيدور في دماغك ان ربنا شايف اللي بيدور جوه قلبك انت حاسس بكده اللي حاسس بكده عمره ما يتكبر اللي حاسس ان هو مفضوح قدام ربنا كل حاجة باينة كل حاجة ظاهرة كل حاجة واضحة كل حاجة معروفة تلاقيه دايما منكسر كده اللهم استرنا ولا تفضحنا لذلك تجد مثل هذا حين يقرر بخطئه ما هو عارف ان الخطأ ده معروف عند ربنا فايه فايدة بقى الكبر واللجاجة في تبرير الخطأ او عدم الاعتراف بالخطأ يبقى اول حاجة العلم بالله لعلاج الكبر ومعرفة النفس لما شافوا ماشي المهلب بن ابي صفره لابس آه، عبايتين صفر كده وبيتنطط فيهم فقال يا هذا هون عليك فقال اتدري من انا انت مش عارفني انت عارف انت بتكلم مين قال له بل ادري اولك واخرك وانت بينهم قال لا لا لا لا لا، ده انا عارفك جدا انا عارف اولك جبت م- انت جيت منين وعارف اخرك هتروح على فين وعارفك دلوقتي ماشي جواك ايه انت لو تعرف نفسك تقرف من نفسك هي دي علاج الكبر انك تعرف نفسك وفي زماننا بقى ممكن نقول اكتر من كده لو تذكر الانسان اخطاءه وذنوبه وعيوبه ومعايبه وافاته لابغض نفسه لله يكره نفسه لله حين يرى نعمه الله عليه وفضل الله عليه وكرم الله وجود الله معه وامهال الله له ولطف الله به ثم هو في شقاوته وجبروته وغفلته ومتابعه افاته يكره نفسه في الله قال له اني احبك في الله قال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله قال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي فأنا لنفسي أشد بغضا في الله يا سلام لما نقفل على دي وناخد واجب الأسبوع ده من النهاردة لحد السبت الجاي إن شاء الله لنعيش مع هذا المعنى أن تبغض نفسك في الله الأمارة بالسوء العاصية الغافلة الجاهلة الظالمة القاسية المعرضة المتكبرة لو نقدر نعيش المعنى ده هنحب المسلمين ونكره أنفسنا الأمارة وساعتها يرضى ربنا عنا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين